بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل مره اللي فاتت عن مصادر القانون الكنسي وكلمنا عن مجموعات القوانين هل القوانين الاباء الرسل الدسقليه والمجمع السكونيه والمكانيه قلنا كل ده لا ما قلناش طيب نتكلم على القوانين الكنسية غير المصادر مجموعات القوانين أول مجموعة هي مجموعة الآباء الرسل قوانين الآباء الرسل وعبارة عن 127 قانون في كتابين كتاب 56 قانون وكتاب 71 قانون هذه القوانين نشرتها مجموعة باترولوجيا أورينتاليس يعني أقوال الآباء الشرقيين باترولوجيا أورينتاليس التي تصدر في باريس عندنا نسخة منها ولكن عند اليونان مجرد 81 قانون عبارة عن تطويل لأحد الكتابين قوانين الرسل قيل في بعض أوقات أن أرسلت على يد إكليماندوس ولذلك يسميها البعض قوانين إكليماندوس ليس لأن إكليماندوس كتبها وإنما لأنها أرسلت من الرسل على يده وقوانين الرسل مختصرة في قوانين أبوليدوس قانون أب أبوليدوس بالعربي هي هيبوليتوس باللاتيني هيبوليتوس أحد أساقفة روما بعض بلاد روما واختصر قوانين الرسل في كتابه قوانين الرسل نسب إليها خطأ بعض قوانين أخرى موجودة في مجموعة ابن كبر وموجودة في مجموعة ابن العسال يقولوا قوانين علية صهيون إن الرسل اجتمعوا في علية صهيون وقالوا قوانين دي كلام مش مظبوط وفي من داخلها ما ينفيها يعني يعني في من داخل في داخلها ما ينفيها يعني لو قرأت مثلا في قوانين الرسل حاجات خاصة بالبطريرك أعرف ألف في المية أنها قوانين مزورة لأن رتبة البطريرك لم تكن معروفة في أيام الرسل في أيام الرسل ما كانش معروف غير رتبة الأسقف فقط لم تكن قد ظهرت رتبة المطران ولا رتبة البطريرك ولا رتبة الجاثليق اللي معروفة عند الأرمن مثلا كل ده ما كانش له وجود فيبقى لو لقيت قانون منسوب لقوانين الرسل موجود في كلمة بطريرك اعرف على طول انه قانون ايه مزور أن أيامها ما كانش فيه كثير من الرتب من هذا النوع ممكن ما كانتش موجودة في القرن الأول يعني مثلا رتبة قمص ما كانتش موجودة في في القرن الأول الميلادي كان موجود أسيس بس قمص جت بعدين العجب إن بعض الكهنة احيانا في امريكا او كندا يقولوا arch priest يعني ايه arch priest دي ملهاش معنى لان رتبه القمص باليوناني ايغومينوس او هيغومينوس بالانجليزي hegumen hegumen hegumen اتش اي جي دبليو ام اي ان وده الوضع السليم لكن arch priest دي مظهر عظمة البعض بيحاول إن هو يقول ده arch priest لو كان priest يبقى إيرفس يبقى أرش إيرفس ده يبقى رئيس كهنة يعني منين ما تجد كلمة أرش دياكون أو قمص أو مطران أو بطريرك اعرف ألف في المية إن لا علاقة لها بأيام الرسل لا علاقة لها بأيام الرسل الدسقولية اللي هي ديدسكاليا يعني تعاليم الرسل عبارة عن 38 بابا وغالبيتها تعاليم ليست مجرد نصوص قانونية إنما شروحات شروحات كثيرة يعني المشهور في القوانين الكنسية إن مجرد النص لكن في الدسقولية فيه الشرح يعني لما يتكلم عن سن الأسيس يتكلم بالشروحات لما يتكلم عن صوم الأسقف يتكلم بالشروحات لما يتكلم عن محاكمة الأسوس يتكلم بالشروحات لما يتكلم عن المحاكمة يكون فيها شهود يتكلم بالشروحات فهي تعاليم مش قوانين لأن كلها شروحات 38 باب بعد كده المجامع المسكونية المجامع المسكونية الكبرى التي تؤمن بها كنيستنا هي مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية واجتمع فيه 318 من الآباء الأسقفة والبطاركة وكان من أجل الحكم على أريوس وهرطقة أريوس ووضع قانون الإيمان لكن في نفس الوقت وضعت بعض أنظمة كنسية فوضع في مجمع نيقيا عشرون قانونا فقط بالإضافة إلى قانون الإيمان وحرب أريوس نظرا لأهمية مجمع نيقيا حاول البعض أن ينسب إليه قوانين مزورة فنسب إليه زورا واحد وثمانين قانونا لا تعترف بها الكنيسة المقدسة وأنا لما كلمتكم عن بعض أخطاء في قوانين ابن العسال أو في المجموعة الصفو لابن العسال ذكرت من ضمنها أنه اعتمد على قوانين مزورة منسوبة إلى مجمع نيقيا وبخاصة في الباب الرابع الخاص بالبطاركة فمجمع نيقيا له عشرين قانون نسب إليه واحد تمانين دي كانت موجودة بس في نسخة عربية حتى القوانين حتى الكاثوليك اللي بعض قوانين من مجمع مجمع نيقيا المزورة تسندهم في الرئاسة البطرسية لا يؤمنون به لا يؤمنون به مجمع القسطنطينية انعقد سنة 381 ميلادية في القسطنطينية اجتمع فيه 150 من الآباء الأسافة وحضروا من آباء الإسكندرية القديس تيموثاوس البطريرك 22 وهذا المجمع أصدر ثمان قوانين ولكن الأهمية فيه أنه حرم مقدونيوس الذي أنكر لاهوت الروح القدس وحرم سابيليوس أيضا اللي قال ان يعني انكر التثليث قال ان الثالوث الاب والابن والروح القدس شخص واحد ممكن احيانا يتسمى الاب واحيانا يتسمى الابن واحيانا يتسمى الروح القدس مجمع افسس كان سنه 431 ميلاديه في مدينه افسس واصدر ثمان قوانين وكانت تحت رئاسة القديس كيرلس الكبير كيرلس الإسكندري وهذا المجمع حرم نسطور نسطور بطريرك القسطنطينية الغربة بطريقة القسطنطينية دول كان حظهم وحش معانا يعني اتحرم بطرك القسطنطينية في مجمع القسطنطينية اللي في بلده ده سنة 381 اللي هو مقدونس وبعدين اتحرم نسطور بطريرك القسطنطينية سنة 431 ميلادية وبعدين برضه حرمنا احنا فلافيانوس خليفته في وقت من الأوقات اختلف البابا توفيلس مع يوحنا ذهبي الفم حرمه يعني الحكاية كانت ملخبطة مع بيننا وبينهم ولذلك هم انتهزوا فرصة مجمع نيقي مجمع خلق دنيا سنة 451 وأخذوا حكم ضد ديسقورس وعزلوه ونفوه حكاية معلش ربنا يعني يسامح التاريخ يعني لكن بالإضافة إلى قوانين مجمع أفسس في إدارة الكنيسة صدر ال 12 حرم التي أصدرها القديس كيرلس الكبير بخصوص أمور لاهوتية وهذا المجمع مجمع أفسس وضع مقدمة قانون الإيمان اللي هي نعظمك يا أم النور ونمجدك عذراء القديسة والدة الإله بل هذا المجمع أفسس هو اللي وضع الترمينولوجي بتاع والدة الإله يعني الفرق بيننا وبين النساطرة تقريبا في حتة والدة الإله لأن النسطور لم يؤمن بأن العذراء ولدت الإله المتجسد إنما اعتبر أن العذراء ولدت يسوع ويسوع ده يعني حتى كلمة اتحد به اللاهوت فيما بعد ما يقولهاش يقول اصطحبه اللاهوت فيما بعد يعني آخر تخريج ولما جم يتناقشوا مع النساطره في بعض مندوبي مجلس كنائس الشرق الأوسط قبل ما نروح للمجلس آه كان قاعد معاهم على ما أظن إن يافت الأنبا بشوي والمطران جورج خضرة وغيره قالوا الله ما بيتولد الله ما بيموت الله ما بي بيتصلب يعني يبقى معناها انهم مش ممكن ابدا انهم ينضموا الى إلى مجلس كنائس الشرق الأوسط كانت هناك محاولات لضمهم ونشكر ربنا إن إحنا جينا قبل ما يضموهم عشان نشوف حكايتهم إيه يعني أخيرا قابلوني في في اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط واتفقت معاهم أن يجوا هنا مصر يزورونا ونتفاهم معاهم في إيمانهم يعني فهيفوتوا علينا إن شاء الله في في يناير على ما أظن عشان نشوف حكايتهم إيه حاجة صعبة هيزعلوا لو على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم قال إن قول الحق ما أبقى لي صديقاً لكن إذا أمكن هدايتهم تبقى كويس هم ما بيسموش ما بيسموش نفسهم النصارى بيسموا نفسهم الأشوريين الأشوريين Assyrians غير ال Syrians السوريين غير الأشوريين نهايته المجامع المكانية اللي لها قوانين مجمع أنقرة سنة 314 ميلادية وضع 25 قانون المهم في مجمع أنقرة نقطتين عايز أقول لكم عليهم 314 دي لها أهمية تاريخية إن في سنة 313 أصدر الإمبراطور قسطنطين مرسوم ميلان الذي سمح به سمح فيه بالحرية الدينية فوقف عصر الاستشهاد بهذا القانون وبدأت الكنيسة ترتب أمورها بعد الاستشهاد من ضمن الأمور الهامة جدا بالنسبة لها كانت قبول الذين أنكروا الإيمان في زمن الاستشهاد كيف يقبلون فوضعت قوانين القوانين في منتهى الدقة بتصدر عقوبات على هؤلاء الذين أنكروا الإيمان وهذه العقوبات تختلف هل أنكروا الإيمان شهوة في غرض هل أنكروا الإيمان خوفا هل أنكروا الإيمان تحت تعذيب شديد هل أنكروا الإيمان فقط باللسان أم أنكروا الإيمان أيضا وبخروا للأصنام بل حتى هل فعلوا ذلك وهم مكتئبون وفي غاية التعب ولا فعلوا ذلك بأسلوب طبيعي وما فيش تعب يعني كلها قوانين وعقوبات حرمان من الكنيسة سنوات في مقابل هذا الإنكار لكي تعفو الكنيسة عنهم وتقبلهم في جماعة المؤمنين حاليا دلوقتي أنكر واحد الإيمان ورجع يعملوا له هيلة وهليلة وينبسطوا به ويناولوه تاني يوم لكن زمان كان اللي بينكر الإيمان لكي يرجع يعاقب بسنوات طويلة سنوات توبة متهيألي أهم حاجة تانية في مجمع أنقرة قانون خاص ب بزواج الشماس بعد رسامته معروف ان الدياكن لا يتزوج بعد رسامته لكن مجمع أنقرة قال إنه لو اشترط على الأسقف أثناء رسامته إنه هيجوز بعديها ممكن يصرحه لو سكت وما اشترطش يبقى ممنوع زواجه بعدها مجمع أنقرة وراح مجمع القيصرية الجديدة نيو قيصرية سنة 315 كلاهما مجمع أنقرة ومجمع قيصرية الجديدة قبل مجمع نيقيا قبل مجمع نيقيا المسكون اللي هو سنة 325 وبعد مرسوم ميلان ففيهم برضو قوانين عن قبول المرتدين ده أول قانون في قيصرية الجديدة على إن الواحد ما يتجوزش واحدة وأختها توجد قوانين بعد كده بعد مجمع نيقيا وقبل مجمع القسطنطينية زي مجمع غنغرة أصدر 20 قانون زي مجمع انطاقية أصدر 25 قانون زي مجمع لوديكيا مجمع لوديكيا لوديكيا دي وردت أيضا في السبع كنائس التي في آسيا حاليا اسمها اللاذقية ده برضو كان قبل مجمع القسطنطينية وأصدر خمسين قانونا مجمع سرديقيا أصدر عشرين قانونا بعد مجمع القسطنطينية يوجد مجمع ضخم جدا اسمه مجمع قرطاجنة يسموه مجمع أفريقيا قرطاجنة موجودة في شمال أفريقيا ده كان سنة 419 وأصدر 138 قانونا يعني أكثر المجامع التي أصدرت قوانين في مجمع محلي مش مجمع إقليمي كلها مجامع إقليمية المجمع المحلي ده سنة 257 ميلادية اسمه مجمع قرطاجنة برضو كان برئاسة القديس كبريانوس كبريانوس ده اللي كان ساحر وتاب وبقى أسقف وفي عهده كانت القديسة يوستينا اللي بسببها هو أمن مجمع قرطاجنة ده كان خاص بنقطة واحدة فقط هي قبول الهراطقة كي هل تقبل معمودية الهراطقة أم لا تقبل وقرر هذا المجمع أنها لا تقبل لأن الهراطقة إيمانهم غير سليم فما دام إيمانهم غير سليم لا تقبل معموديتهم حاجة مهمة جدا هو يعني يمكن استمر المجمع حوالي ثلاث سنين بالنسبة له ومسألة مهمة للغاية بالنسبة له اللي هي دي فيه مجموعات الآباء الكبار الآباء الكبار الآباء الكبار اللي هم هم معلمو البيعة الذين لهم أهمية في الكنيسة زي القديس باسيليوس القديس أثناسيوس القديس ديونيسيوس القديس غريغوريوس القديس يوحنا ذهبي الفم القديس تيموساوس كثير من الآباء الأول كانت تعاليمهم تعتبر قوانين في الكنيسة يعني لهم أهمية معينة زي القديس تيموثاوس البطرك 22 لما حضر مجمع القسطنطينية سألوه أسئلة فكل إجابة له اعتبرت قانونا من قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية يجوا في كتاب من مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا الجزء الرابع عشر الخاص بالقوانين الكنسيه يقولوا قوانين أبينا القديس العظيم القديس تيموساوس آه الإسكندري لما راح مجمع نيقيا سألوه في المجمع آسف لما راح مجمع القسطنطينية سألوه في المجمع أسئلة فأجاب السؤال الأول إجابته القانون الأول السؤال الثاني إجابته القانون الثاني السؤال الثالث إجابته القانون الثالث هذا يريكم مقدار هيبة وعظمة آباء الإسكندرية الذين كانت كلماتهم قوانين ليس فقط لكنيستهم إنما لكنائس كل العالم أيضا لما تقروا آه القوانين اللي موجودة في كتاب أباء نيقيا ومجمع نيقيا أباء نيقيا وما بعد نيقيا وحتى ال- وده طبع في ميتشيغان وصدر هناك أو ترجم باسم الشرع الكنسي ترجموه الجريك أرثوذكس في سوريا آه، تلاقوا غالبيتهم أباء آه، أقباط يعني قوانين القديس أثناسيوس ديونيسيوس الإسكندري البطرك 14 بطرس خاتم الشهداء آه، تيموثاوس توفيلس تيموثاوس ده البطرك 22 توفيلس البطرك 23 كيرلس الكبير 24 وضموا إلى هذا وقوانين ديونيسيوس اه ديونيسيوس 14 قلناها وبطريرك وبطرس خاتم الشهداء 17 آه، بالإضافة إلى هذا ضمت قوانين القديس باسيليوس الكبير والقديس إغريغوريوس العجيبي والقديس إغريغوريوس أسقف نيسوس يضاف إلى هذا القديس هيبوليتوس دي قلناها تخ... آه، اختصار لل... لقوانين آباء الرسل يعني غالبيتهم آباء اسكندرية قوانين القديس باسيليوس الكبير آه، نشرها دير السوريان في كتابه سيرة القديس باسيليوس وقوانينه الكنسية والرهبانية في قوانين الكنيسة بتاعه 106 قانون القديس أثناسيوس موجود في بعض مخطوطاتنا 107 مخطوطة موجودة في المتحف القبطي شفتها زمان وأنا علماني على ما أظن آه، كل دول قوانين آباء آباء معترف بهم في الكنيسة الجامعة الرسولية بل أكثر من هذا أن الآباء ليسوا فقط أسئلة أجابوها فصارت قوانين بل هناك رسائلهم القانونية يعني القديس باسيليوس الكبير آه، ر- رسائله القانونية إلى أنفلوخيوس الأسقف تعتبر رسالة قانونية كل بند فيها قانون قانون قانون قانون على طول كده زي ما تقول مرجع وسألت هذا المرجع فقال لك كلام كلامه يعتبر قانون أو شخص كبير طلبت منه إفتاء فأصبح الإفتاء بتاعه قانون فالقديس باسيليوس الكبير رسالته إلى أنفلوخيوس كلها قوانين ورسالته إلى ديدورس أسقف طرسوس قانون أيضا منها آه، عدم جواز آه، امرأة الأخ أو أخت الزوجة هذه القوانين المتفرقة جميعها تجمعت في مجموعات من من كتب القوانين مجموعات أهم مجموعة حالية هي الجزء الرابع عشر من مجموعة آباء نيقيا وما بعد نيقيا دي أهم حاجة وترجموها إخواتنا الروم الأرثوذكس في مجموعة الشرع الكنسي ولكن أضافوا إليها باقي المجامع السبعة التي يؤمنون بها في قوانين أخرى في عصور في العصور الوسطى قوانين في عصر البابا غبريال ابن توريك وعبارة عن ثلاث كتب من كتبه وهو عاش في القرن 12 عاش في القرن 12 من سنة 1131 ل 1145 وقوانين كيرلس بن لقلق عاش في القرن 13 وكان في أيامه ابن العسال وكان في أيامه العالم الكبير القديس بولس البوشي وحضر المجمع اللي أصدر هذه القوانين المجموعات بقى اللي في العصور الوسطى مجموعة ابن العسال ومجموعة ابن كبر وكلاهما عليه بعض مؤاخذات كانوا أنوارا في عصرهم ولم يكونوا معصومين من الخطأ فقوانينهم فيها أخطاء زي ما قلت القوانين اللي صدر في كتاب ابن كبر اسمه كتب- كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة كتاب القوانين اللي صدر في كتاب ابن كبر اسمه كتب- كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة كتاب مشهور جدا يعتبر من كشاكيل العصور الوسطى يعني إيه في كشاكيل تلاقي عدد كبير جدا من الموضوعات هات وهات وهات تلاقي فيه من العقائد وفيه من الطقوس وفيه من التاريخ و- وحاجات كتيرة جدا كشاكيل بعد كده يبقى عندنا ال- قوانين الرهبنة طبعا الرهبنة أول ما نشأت كانت حياة وحدة لا تحاكم بقوانين أو لا يحدها قوانين عبارة عن حياة روحية بين الإنسان والله لكن ما كانش فيها من تعاليم غير نصائح الآباء والمرشدين الروحيين وبس دي حياة الرهبنة في التوحد لكن لما سكن الرهبان في أديرة بدأ الآباء الكبار يضعون لهم قوانين لضبط الحياة في الأديرة أول من وضع هذه القوانين القديس بخوميوس الكبير بخوميوس الكبير كانت أديرته فيها مئات من الرهبان وساعات آلاف وكان ليه أديرة كثيرة أقدمها دير طبنسين و وتعرفوا أن كان ناحية إسنا الأديرة بتاعته وامتدت من إسنا إلى إلى إدفو تلاقي ق- دير القديس باخوم في إدفو الموجود حاليا فوضع قوانين للرهبنه هذه القوانين نقلها يوحنا كسيان إلى فرنسا ونقلت إلى بلاد الشرق وأخذ عنها القديس باسيليوس وأيضا القديس باسيليوس الق- ال- الكبير وضع قوانين لرهبانه فقوانين رهبانة قوانين بخوميوس وقوانين باسيليوس دول في الشرق عن قوانين باسيليوس أخ... عن قوانين آه، بخوميوس أخذت قوانين الرهبنة البندكتية من الكاثوليك كلهم أخذوها من قوانين بخمس يعتبر قوانين بخمس أشهر قوانين وأول قوانين وضعت في الحياة الرهبانية نقلت إلى الغرب في قوانين الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وكان أشد من باخمس وفي قوانين باسيليوس الكبير زي ما قلت لكم و دي قوانين الرهبنة طبعا حاليا أشهر الكتب الرهبانية بستان الرهبان وإن كان بستان الرهبان يضم بعض القوانين أيضا مثل تعاليم الأنبا أشعية المتوحد وتجد بعض الكتب القديمة فيها بعض القوانين الرهبانية مثل القديس بارسونوفيوس والقديس يوحنا الأسيوطي تعليق بولس وبعض الكتب النسكية الأخرى نكتفي بكده وأرجو في المرة أنا كلمتكم عن العقوبات الكنسية ها؟ طب اتفضلوا